الدنيا وأكثر من عطاياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وسلطة خضر أجمل العلاقات بلمسات إيمانيات سلسلة مهمة جدا جدا جدا افتتحناها الحلقة الماضية وسلسلة معناها ان احنا معانا فيها مجموعة من الحلقات والحقيقة الواحد يعني مع ايمانه الشديد بهذه السلسلة واهميتها بيكتشف طول ما هو بيجهز فيها وبيحضر وبيفكر في افكار جديدة وايه الغير تقليدي اللي احنا ممكن نقوله وايه التناول المختلف اللي ممكن نتناوله وايه الواقعية اللي ممكن نعيش فيها بيكتشف فعلا قد ايه الحركة وقد ايه التفكير وقد ايه الاجتهاد في ان الواحد يوصل لشيء جديد بيجيب نتائج مختلفة خالص يعني انا استطيع ان اقول ان انا كل يوم كل يوم يعني بدون مبالغة كل يوم بوصل لعنصر جديد في هذا الموضوع عنصر جديد مهم لا يقل أهمية عما طرحناه من قبل طبعا اللي طرحناه قبل كده بنكملين فيه لكن بتظهر مع عناصر جديدة مهمة جدا بنعيشها مع بعض إن شاء الله حتى نصل إلى أجمل العلاقات بلمسات إيمانيات أحدث حاجة وصلنا لها وأحدث حاجة هنبدأ نشتغل فيها النهاردة إن شاء الله في حلقتنا هي أنواع العلاقات عملنا تصنيف كده ان شاء الله يكون جديد مختلف ما يعني ان شاء الله انا انا ما قريتوش قبل كده لكن ربنا مني بيه على الواحد ان هو يطلع ايه انواع العلاقات اللي في حياتنا في علاقات متوتره علاقات محايده علاقات مؤلمه علاقات مرغوبه علاقات متجنبه علاقات متميزه وجدت ان حياتنا هي مجموعه من العلاقات المختلفه فقلت ما نقف مع كل نوع من انواع العلاقات دي ونحلله هنبدأ مثلا نتكلم النهاردة عن العلاقات المتوترة ليه علاقتنا متوترة مع مين وحل مشكلة العلاقات المتوترة ايه ونماذج عملية لحل علاقات توترت قبل ذلك الموضوع ده لانه مهم قوي ويمكن يعتبر من عناصر الخطيرة فممكن ياخد معانا حلقتين مش حلقة واحدة وبعدين كده عندنا علاقات محايدة ازاي احول العلاقات المحايدة المتميزة ليه اسيب نفسي واقف مع الناس عند علاقات محايدة ما اخلي العلاقات اكتر يعني المحايدة سهل قوي ان انا اخليه متميز علاقات متجنبة أنا بتجنب أعمل العلاقات دي أو أتعامل مع الناس دي طب ليه نتجنبها ليه ما ناخدش المبادرة ونتحرك علاقات مؤلمة إن أنا ببقى عايش في وسط الناس مثلا بيستهزئوا بيا مش مديني مكانتي الكافية ما ببقاش مرتاح وأنا قاعد في وسطهم إزاي أتخلص من الألم بتاع العلاقات دي إزاي العلاقات دي لا تكون علاقات مؤلمة علاقات متميزة إزاي أزود تميزها علاقات مرغوبة نفسي صادق ده وواحدة نفسها تكلم دي علاقات مرغوبة لكن احنا محجمين ما بنتحركش طب ازاي ازاي اخلي احقق بالفعل العلاقات المرغوبة الحقيقة هذا التسلسل هنقول فيه كلام كتير جدا جدا جدا وهيغير كتير ان شاء الله باذن الله من منظومة علاقتنا مع الاخرين هيهدئ من التوتر هيخلي المحايد ممتاز هيخلي الممتاز اكثر تميزا هيخلي المتجنب غير متجنب هيخلي المرغوب متحقق و و ان شاء الله هذا التقسيم سيحقق نتائج كبيرة جدا بالإضافة إلى التقسيمين الآخرين اللي قلنا عنهم قبل كده الأخلاق والسلوكيات الإيمانيات اللي بتصل بينا لأفضل العلاقات وأفضل الأجر كمان وكذلك التساؤلات المحددة كيف تكون طلتك مؤثرة كيف يكون كلامك محبوبا لدى الآخرين كيف يحب الآخرون التحدث إليك كيف تحل مشكلات الآخرين كيف يثق بك مجموعة كبيرة جدا من العناوين إن شاء الله راح يكون فيها كلام جديد حول كيف نصل إلى أفضل العلاقات بلمسات إيمانيات الحقيقة من من العناصر المهمة للوصول لأفضل العلاقات إنك ما ترغيش كتير وأنا الحقيقة حاسس إن أنا رغيت كتير قوي في المقدمة دي فعشان ألتزم بالكلام اللي بقوله خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل رغية أقصد نرجع نكمل الموضوع المهم بتاعنا إن شاء الله فانتظرونا
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك ولا تركن إلى الدنيا وأكثر من عطاياك أهلا ومرحبا بكم والحلقة الثانية من سلسلة أجمل العلاقات بلمسات إيمانيات وزي ما قلنا هنبدأ النهاردة نعيش مع تقسيمة لأنواع العلاقات اللي احنا بنعيشها في حياتنا وهنبدأ النهاردة بالعلاقات المتوترة والحقيقة لقيت نركز يا جماعة لأن هيبقى في جوانب عملية مهمة جدا إن شاء الله تساعدنا كتير العلاقات المتوترة نوعين علاقات متوترة توتر مؤقت يعني مشكلة ما حصلت بيني وبين واحدة صاحبتي بين واحد وصديقه بين زوجة وزوجها بين بين بين بشكل مؤقت نتعامل معاها ازاي وعلاقات متوترة بشكل دائم الشخصية دي طول ما احنا بنقابل بعض طول ما احنا عايشين مع بعض طول ما احنا موجودين مع بعض في درس لو ناس بياخدوا درس مع بعض طول ما احنا عايشين مع بعض في بيت طول ما احنا في اي مكان لا لا لا ده التوتر ده دائم فاحنا هنقسم التوتر لنوعين توتر مؤقت اللي هو حدث عارض وتوتر دائم وازاي نتعامل مع الاثنين وازاي نقول نماذج عملية لحل هذا التوتر وبرضه عندنا على صفحتنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضراء بنطرح نماذج للعناوين اللي احنا بنقولها دي وان شاء الله التجارب اللي حضراتكم هتقولوها هنقولها الحلقات القادمة يعني هتلاقوا النهاردة سؤال عن علاقات متوترة تجارب لعلاقات متوترة انت مريت بيها وازاي تحلها ان شاء الله الحلقة القادمة واحنا بنكمل موضوع العلاقات المتوترة نقول تجارب حضراتكم كدروس عملية نستفيد بيها ان شاء الله علاقات متوترة مؤقتة العلاقات المتوترة المؤقتة عشان نحلها لابد في البداية نفكر بهدوء ونتساءل بيننا وبين أنفسنا من الغلطان أنا في موقف حصل توتر بيني وبين أخويا حصل توتر بيني وبين صديقي حصل توتر بيني وبين زميلي في العمل حصل توتر بيني وبين وبين وبين وبين في توتر في حالة توتر حصلت السؤال اللي يفرض نفسه في البداية من المخطئ ولا بد أن يسأل هذا السؤال بصدق يعني لابد وأنا بسأل نفسي هذا السؤال أكون صادق جدا وتكوني صادقة جدا في الإجابة على هذا السؤال أنا المخطئة ولا هو المخطئ لو أنا المخطئة وأنا المخطئة يبقى الحلول معروفة نقاط محددة أولا كن صادقا مع نفسك في ذلك اثنين خذ مبادرة الحل دون تردد ما تترددش أنت أخطأت فعلا خلاص أنت أقريت أنك أخطأت فخذ مبادرة الحل مباشرة طالما أنت أقريت أنك أخطأت فيلا ناخد مع بعض مبادرة الحل مباشرة ثلاثة اعتذر لابد أن تعتذر أنت أخطأت اعتذر ويا سلام لما الاعتذار يكون اعتذار بود يعني في واحد بيروح يعني ايه انا اسف يا عم انا اسف هو أنا يعني هو اللي غلط في كده ده الغلطان يعني بيع- بيعتذر كانه يعني جميله كده يعني بيأدي جميله او بيأدي واجب لا لا لا الاعتذار لابد ان يكون بود وفي نفس الوقت يكون مش لمجرد حل مشكلة لا هو بيؤكد للطرف الآخر أنك حزين على أنك سببت, سببت له ضيقا المعنى ده غير مختلف أوي على فكرة كلمة الاعتذار وروح الاعتذار وابتسامة الاعتذار وود الاعتذار بيدي معنى أكتر من الكلمة نفسها ملامح وشك وانت بتعتذر تختلف من حالة إلى حالة طريقة تعبيرك تختلف من حالة إلى حالة يبقى انا بروح بعتذر لكن يظهر قد ايه انا حريص على علاقتي بهذا الطرف قد ايه انا متضايق عشان انا ضايقت هذا الطرف فبالتالي بعتذر بود شديد نقطه مهمه جدا بقى طب واحد هو مش مستعد للحوار دلوقتي اصل واحد هو رايح يعتذر لازم الموضوع يخلص في ساعتها تكون عامل مصيبه كبيره قوي قوي قوي وتروح تعتذر انا اسف خلاص خلص الموضوع بقى ما خلصنا اه ده شيء جميل ان يكون بالخلق ده بس مش كل الناس كده واحيانا الموقف بيبقى كبير لدرجه ان الناس ما بتقدرش تستوعبه في لحظه فتقبل الاعتذار في لحظه ان لم يكن مستعدا للحوار فاعتذر واجل التفاصيل يعني ما بتقعدش تحكي اصلا انا كان قصدي واصل حصل و- وفي نقطه مهمه جدا من العبارات المرفوضه في الاعتذار اعتذر وبس اصل اعتذر ولكن يعني انت رايح تعتذر بس وانت بتقول انا اسف انا اسف انا غلطت بس انت السبب انت اللي عملت كذا وكذا وكذا انا اسف بس انت لا لا لا, لا. اعتذر بدون لكن حتى لو في لكن انت اخطأت وانت اقريت بينك وبين نفسك انك مخطئ فاعتذر بدون لكننه هي انا اسف قلنا زي ما قلنا لو في تفاصيل مش لازم التفاصيل تبقى في نفس لحظة الاعتذار خلي التفاصيل لو ليك مبررات لو ليك حاجة بلاش في نفس اللحظة اللي انت بتعتذر فيها اطلع من بالاعتذار وبعدين خلي التفاصيل لوقت آخر لا تشترط صفائه في لحظتها ولا تغضب إذا لم يقبل اعتذارك برضو جميل ان هو يقبل الاعتذار في ساعتها لكن ما قبلش التمس له العذر لان في ناس عاده بيقلبوا الموضوع ما انا رحت اقول له انا اسف وهو ما رضيش طب انا مش هكلمه في ايه انت بتقلب الموضوع كده ليه انت مخطئ وانت اقريت انك مخطئ فتحمل عاقبه خطأك من عواقب الخطأ مش بس انك تقول انا اسف فخلاص يقول لك ماشي خلص الموضوع لا من عواقب الخطأ ان هو يعني ما يقبلش يا اخي ليه كرامته مجروح في اي سبب فاقبل ان ي- ان يتظر ان ينتظر بعض الشيء لكن في مقابل ذلك بقى نقطه مهمه جدا لا تتذلل في ناس ما بيفصلوش ما بين ان انا اخطات وبعتذر وبان انا اشعر نفسي بالذل وانا اعتذر اعتذار بود ودون لكن يا قمه اعتذار بتذلل قاع لا ما تعتذرش بتذلل انت اخطات اه لكن ما اخطاتش للدرجه اللي تخليك تتذلل له اعتذر بود برفق بلين بصبر عليه لكن دون تذلل احذر ان تتذلل لان ده ممكن يحول العلاقه خالص بقى يبقى في طرف دو- أدنى وطرف أعلى احذر ذلك فاحذر أن تعتذر بتذلل وأخيرا أدخل طرف آخر إن لم يقبل اعتذارك يعني لو هو ما قبلش اعتذارك دخل طرف تاني استعن بعنصر اضافي عشان يقف جنبك حتى بعد كده لو طرح الموضوع يا جماعه ده انا اعتذرت له وقلت لفلان عشان يعتذر له، هو اللي مش راضي خلاص يبقى انت اثبتت صحه موقفك وخلاص انتهى الامر على كده محدش هيلومك طب بعد كل ده هو اصر على عدم القبول قعد بقى كل يوم اتصل وتذلل اتصل لا ابتعد فتره حتى يهدأ وحتى لا تتحول الى متذلل فربما يعود اليك بنفسه مره اخرى يبقى لو انت مخطئ نقاط محدده يا جماعه اهو عشان احنا بنتكلم هنا مش عايزين ننمق كلام احنا جايين عشان نحل مشاكل انا حصل توتر بيني وبين احد اصحابي بيني وبين احد اصدقائي بيني وبين قرايبي كذا كذا واكتشفت بالفعل انا كنت مخطئ او في جانب واضح ان انا مخطئ فيه ما تقعدش تقول ما انا عملت كذا هو عمل كذا ما انا عملت كذا هو عمل كذا لا خد الاول انت اخطات فنحل مشكله خطأك ثم نتحدث بقى لما يكون الطرف الثاني هو المخطئ بنعمل ايه يبقى كن صادقا مع نفسك في ذلك بادر الى الحل لا تبحث عن اختلاق أعذار اعتذر إن كنت مخطئا ويا حبذا لو اعتذرت بود لا, لا لازم مش يا حبذا ايه حبذا دي لا لازم تعتذر بود واعتذر بود كن صادقا في رغبتك في إنهاء التوتر ولا بد أن يصل هذا الإحساس إلى الطرف الآخر إن لم يكن مستعدا للحوار فاعتذر وأجل التفاصيل لا تقل لكن مع الاعتذار لا تشترط صفاءه في لحظتها ولا تغضب إذا لم يقبل اعتذارك لا تتذلل استعن بعنصر إضافي يؤيدك إذا رفض ابتعد فترة إذا أصر على عدم القبول طيب ده أنا اللي مخطئ لو هو اللي مخطئ حصل توتر وبالتفكير في الموقف واضح جدا و... واللي موجودين كلهم أقروا كل الناس أقروا إن هو المخطئ وخلاص هو بقى عارف إن هو المخطئ قدامك نوعين أول حاجة إن هو يعترف إن هو أخطأ ويعتذر خلاص بقى هنقبل اعتذاره خلاص هو أخطأ وجه اعتذر سنقبل اعتذاره نقطة اتنين لا تبالغ في انتقاده أنا هو بقى جاي بيعتذر بقى صيدة بقى ما فيش كده للأسف يا جماعة بيعتبروا اللي جاي يعتذر ده بقى صيدة في إيده هو جاي يعتذر فأنا هذله بقى فأقعد أقول له أصلك وأصلك وأصلك يا خلاص يا أخي هو أخطأ وجه يعتذر هو حس بخطئه وجه يعتذر خلاص رقم ثلاثة لا تذكره بأخطاء ماضية شبيهة أو قريبة الشبه وده خطأ كتير قوي بيقعوا فيه وخاصة الأزواج وبرضه بعض الأصدقاء يعني النهاردة بنتكلم على مشكلة معينة حصلت ما هو فاكرة مش عارف من يومين لما قلت لك ايه وعملت ايه وفاكرة من اسبوع لما حصل ايه ومش عارف ايه ولما من شهر حصل وهي فاكرة ايام الخطوبة اللي كانت من 33 سنة لما ايه يا عم في ايه اهدى في ايه لا هي مش كده انت عندك مشكلة حلها في ساعتها لكن ايه مانع ان المشكله المشكله يا جماعه واحد اعتذر مره عن مشكله يبقى ما ينفعش ان انا افتحها له 500 مره كل ما يعمل غلطه اقول له ما انت ما ما الموضوع ده اتفتح 400 مره قبل كده مش لازم 400 واحد فنقطة مهمة جدا يا جماعة ما تقعدش تعيد له بقى في اللي فات كل ما يغلط تقعد تعيد له في اللي فات هذا خطأ يبقى لو هو أخطأ وجاي يعتذر اقبل اعتذاره لا تبالغ في انتقاده لا تذكره بأخطائه الماضية لكن مع شرط بقى نقطة مهمة وبالذات للمربين لكن لا مانع من التنبيه بأدب أن هذا الخطأ يتكرر ما هو برضه مش كويس ان واحد كل شويه يعمل لي نفس الغلطه ويجي يقول انا اسف نفس الغلطه وانا اسف نفس الغلطه لا يعني هنا يجوز بقى التنبيه بس خد بالك الخطأ ده بيتكرر مش لازم اقول بقى يوم كذا حصل كذا الخطأ ده بيتكرر وتكراره امر ممل وتكراره ممكن يوصلنا في مرحله من المراحل ان الاعتذار عنه يكون غير ذا طعم فبالتالي انتبهوا لان هذا الخطأ متكرر طيب ده هو اللي اخطأ وجه يعتذر طب تباين في تحديد السبب كل واحد من الاثنين شايف ان هو الصح وان الخطأ جاي من الطرف الثاني الحل واحد حوار هادئ وواثق ويتضح فيه رغبتك في الوصول إلى الحقيقة وليس الانتصار عليه دي نقطة مهمة جدا أنا مش قاعد عشان أثبت له أصلا أنا اللي صح وأنت اللي غلط وهو قاعد يثبت لي ده على فكرة غالبا في الحالة دي ما بنلتقيش لكن ممكن نلتقي إمتى لو إحنا اتفقنا من البداية إن هدفنا هو التحليل الموضوعي للموقف حتى نصل لمن المخطئ على وجه الحقيقة واللي مخطئ هيعتذر فحوار هادئ وواثق ويتضح فيه رغبتك في الوصول إلى الحقيقة وليس تخطيئه اتنين نقطة مهمة جدا جدا مش قادرين نوصل لسه لا تأتي على نفسك باستمرار في ناس في العلاقات بينهم وبين بعض وده حاجة غير العفو والصفح هنتكلم العفو والصفح دلوقتي لكن في دايما في الحوارات يوم جاي على نفسه وممكن يقعد يعيط وان انا دايما مظلوم وإن... لا لا لا لا لا ما تجيش على نفسك مهما كان غالي عليك او مهما كانت غالية عليك ما تجيش على نفسك انت بتتحاول للوصول للحقيقة يبقى ما تجيش على نفسك هتوصل للحقيقة وبعدين تعفو وتصفح حلو لكن ما تجيش على نفسك في الحوار وتطلع نفسك غلطان وانت مش غلطان ده امر مختلف تماما لا تعامله بحساسية مبالغ فيها وده كتير قوي بين البنات وبعض واحدة بتحب صديقتها قوي فحساسة قوي في التعامل معاها فحاسة انها هتتضايق لو انا اثبتت خطأها فاقوم قايلة ان انا غلطانة لا ما تجيش على نفسك احنا احنا بنتحاور عشان نوصل للحقيقة لا تتذلل تاني لا تهاجموا اثناء الحوار ما تهاجموش انتوا برضو بتبحثوا عن الوصول للحقيقة طب عملنا الشروط دي ووصلت في النهاية ان انا المخطئ خلاص هرجع لأ- لأ، رقم واحد ان انا هأقر واعتذر طب وصلنا ان هو المخطئ قدامك اكتر من حاجة بقى واحد ان تقرر انت العفو والصفح لكن بشرط ان يكون ذلك عن قوة لا عن ضعف لان دايما بنقول ان في ناس بتخلط ما بين ان انا مش قادر اخد موقف او خايف على زعله فاسكت وبين ان انا لا اقدر اخد موقف لكن انا هعفو واصفح عشان انال اجر العفو والصفح وكظم الغيظ لكن لابد ان يعرف انك تفعل ذلك عن قوة لا عن ضعف وهحكي لكم حكايه رمزيه لذيذه قوي تعجبني قوي معناها حلو بيقولوا ان في تع- ثعبان كان شرير قوي وكان يعني مبهدل الدنيا في المكان اللي هو موجود فيه وعمال ي- يسم ده ويسم ده ويسم ده افعى فالافعى جت فيها حست ان يعني بتانيب الضمير فراحت لحكيم بتقول له ان هي حاسه بتانيب الضمير وعايزه تحل المشكله دي فقال لها لا تؤذي احدا ولكن شوف بقى الجمله اللي جايه دي ولكن اصدري فحيحا كل فتره طلعي صوت كده وحركه ليعلموا انك تستطيعي شوف ما انت لو قعدت ساكته كده وساكنه ممكن يتهيأ لهم ان ده عن ضعف لا انت كل فتره كده انفسي بعض الفحيح وطلعي بعض حاجه كده في الجو ليعلموا انك تستطيعي يبقى هنا العفو عن قوه او التسامح عن قوه لا عن ضعف يبقى خلاص هو المخطئ ممكن انت تقرر العفو والصفح لكن عن قوه لا عن ضعف او ان هو عارف ان هو المخطئ فاعتذر فخلاص هنرجع نقبل الاعتذار لكن في ملحوظه مهمه قوي هنا مش دايما يا جماعه دايما اسمح لل- لمن امامك ان يحفظ ماء وجهه ممكن الاعتذار مش لازم يكون الاعتذار بالكلام يعني لازم يقول والله انا اسف وحقك عليا و و و ممكن الاعتذار يبقى بابتسامه خلاص بقى يا عم يلا بقى نتكلم إيه الزوجه تروح ت- تبتسم في وجه زوجها وتعمل له اكله بيحبها وتجيبها له هو يجيب هديه ويجي يعني كلمه الاعتذار مش لازم دايما انا اسف انا اسف انا اسف بالعكس على فكره الاعتذار الفعلي احيانا بيكون اجمل من الاعتذار الكلامي فهو جه بيفتح الكلام جه كي يدخل على موضوع تاني مقبول يعني احفظ له اسمح له ان يحفظ ماء وجهه ومش لازم تقول انا اسف ما- مش مش لازم طيب ظل الخلاف يبقى احنا ما بين ان انا انا اللي طلعت مخطئ فاعتذرت بعد حوار هادئ هو اللي طلع مخطئ فانا عفوت وصفحت او هو طلع مخطئ واعتذر فانا قبلت اعتذاره حتى لو الاعتذار ضمني طب ظل الخلاف ظل الخلاف يبقى استعن بمحكم تظهر امامه الحقيقه على ان يكون المحكم مقبولا من الطرفين احنا تحاورنا ومش قادرين نوصل لنتيجه من المخطئ يبقى نتفق مع بعض على محكم يجي يحكم بينا من فينا المخطئ طب رغم كل ده تكبر ظهر ان هو المخطئ واتضح ان هو المخطئ لكنه يتكبر لابد في هذه الحالة ان توضح له خطأ قول له الحقيقة انت لا بالفعل انت اخطأت في كذا وكذا وكذا وانت لا تريد ان تعترف بالخطأ هذا شأنك لكن ده لا لا يمنع انك انت مخطئ ثم تجنبه بعض الوقت ابتعد عنه بعض الوقت المصارحة مع التجنب ربما يجعله يستفيق لكن انك انت تفضل هو متكبر وانت بس عشان بتحبه فعملت انت بتساعده على ان يتكبر انت بتساعده على انه يتكبر بتساعده على انه لا يقر بخطئه لكن خلاص وصلت الى حقيقه والكل اقر انه مخطئ وهو يتكبر يبقى توضح له خطاه بالكلام بكلام واضح ومحدد ثم تتجنبه فتره وبعد هذه الفتره اما ان يعود ويعتذر او ان يعود ويتكلم ويفتح هو الموضوعات دون كبر فنرجع نرجع العلاقه تاني او نضع العلاقه في الاطار الذي يتناسب مع حالته لكن لا تسمح له بأن يزداد تكبرا كل ده يا جماعة لازم نحط معاه برواز مهم جدا عشان يقلل من عملية التوتر كتير لابد دائما أن نستحضر أجر كظم الغيظ والعفو والصفح عشان الحياة ما تتحولش إيه واحد زائد واحد يساوي اتنين هو قال لي فهقول له هو عمل لي فهعمله الحياة كده هتفتقد حلاوتها كده بقت حياة عقلانية جميلة بنتحاور وبنتناقش وبنعيش لكن هناك ما هو أجمل من حياة العقول ما هو أجمل من حياة العقول هو حياة القلوب إن أنا أصلح إن أنا أتسامح إن إحنا نتغافر إن أنا أسيب وي- يعني ماشي وأخطأ وأنا هتجاوز لكن كل ده لابد أن يكون عن قوة لا عن ضعف ما يكونش تذلل فما ننساش أبدا يا جماعة إن في أجر الكظم الغيظ أجر للتسامح أجر للصفح ما ننساش ان كتير من الناس بيحتاجوا في بعض الاحيان الى يد حانيه تمسح عليهم بدلا من لسان ي- ي- يسلق يعني ي- يتعامل معهم بشده وقسوه أحيانا نحتاج أن نمسح على قلوبهم أحيانا نحتاج أن نتجاوز عن عن, عن تصرفاتهم نحتاج ده يا جماعة والله فلازم ما ننساش واحنا بنتكلم في الأطر العقلية والعملية دي لا ننسى أبدا أن هناك إطار أخلاقي إطار قلبي جميل أوي أوي أوي بيجمل العلاقات الإنسانية ما أجملك وما أحلاك وأنت تكظم غيرك ما أجملك وما أحلاك وأنت تصفح عمن ظلمك ما أجملك وما أحلاك وأنت تعفو عمن أخطأ في حقك على أن يكون هذا كله عن قوة لا عن ضعف عن قدرة لا عن عجز طيب أمثلة طبعا أنا الحقيقة في مواقف التوتر هناك موقف أنا بعتبره الموقف يعني زي أجمل وأحلى موقف يمكن أن نعيشه في لحظة توتر والتوتر بيتحل الموقف ده عجيب جدا الموقف ده أنا بقوله باستمرار ولكن الغريب كل ما باجي أفكر فيه بيتكشف لي فيه أمور جديدة هذا الموقف هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين والطائف بعد غزوة حنين والطائف كانت في غنائم كتير قوي وكانت في قبائل جديدة داخلة في الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتألف قلوبهم وعشان يدمجهم في الإسلام أكثر أجزل لهم من العطاء ادهم عطاء كتير قوي قوي ولم يعطي الأنصار ارتكانا على قوة إيمان الأنصار الأنصار, الأنصار بشر وعلى فكرة قضيتهم بس مش كانت انهم ما خدوش غنائم قضيتهم ان حسوا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يعطيهم نفس المكانة السابقة عشان كده قالوا لقد لقي قومه يعني خلاص بقى ما هو القبائل العرب دي قوم حوالين مكة والكلام دوت فهو لقد لقي النبي قومه سعد بن معاذ سمع اللي بيحصل ده وحالة توتر بدأت تدب في الصفوف حالة توتر في الكلام حالة توتر في علاقة الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ لا يسكت في توتر وده دور أي حد يا جماعة أي حد بيحب الناس لابد عندما يرى ملامح التوتر لابد أن يكون رسول خير لحل هذه المشكلة سعد بن معاذ يذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره الخبر الأنصار زعلانين وبيقولوا إنك أنت لقد لقي محمد قومه وإن خلاص مكانتهم عندك لم تعد نفس المكان الجميل قوي في الموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يغضب يعني أنا هظلمهم ده أنا نبي وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا كان ممكن وحقه وما كانش حد هيقدر يتكلم بالعكس كانوا ممكن يحسوا ازاي احنا عملنا كده وازاي نقول كده على النبي وازاي وازاي فيسأل سعد بن معاذ وماذا تقول يا سعد انت موقفك ايه يا سعد فيكون رد سعد تخيلوا في ناس في المواقف دي ممكن يكون ياخد نفس موقف الاخرين بس يعني عشان ما يظهرش هو وحش لا ازاي لا لا انا طبعا ما مش عاجبني كلامهم ده خالص هو ده كلام لا سيدنا سعد بن معاذ ما قالش كده قال انما انا رجل من قومي وكانه بيقول له انا يعني انا منهم ف... فالإحساس يعني مش حبه هو مش حبه سيدنا سعد هذا الإحساس النبي صلى الله عليه وسلم يعمل خطوة مهمة جدا في علاج التوتر أولا المبادرة إلى الحل مش هنستنى اجمع لي قومك على طول ما استناش طب استنوا لبكره ولا لبعد لا لا لا لا المبادرة إلى حل أي مشكلة بيساعد على عدم تفاقمها اجمع لي قومك خلاص جم خلاص جم الأنصار واجتمعوا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات من أحلى وأجمل وأعذب وأرق الكلمات التي يمكن أن يقرأها إنسان في علاج حالة من حالات التوتر يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم عتاب في عتاب أنا عرفت أن في عتاب في أنفسكم مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم أولا تعالوا هنا برضه في النقطة دي لو رجعنا لحياتنا احنا المعاصرة كده وحد جرب موقف زي ده ووصل إن في مشكلة تخيلوا لا لا لا لا ما حصلش لا لا على فكرة هو ممكن يكون فهمنا غلط احنا نقول كده يا نهار ابيض ده انا لساني يتقطع لو قلت كلمة زي دي ده, ده الحوار الدارج لا الأنصار لا الأنصار لم يعتبروا هم قالوا وهم عندهم فعلا رغبة في حل هذه المشكلة يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين, قلوب بين قلوبكم قالوا بلى يا رسول الله الله ورسوله أمن وأفضل لا ده اللي ربنا ورسوله قدمه لنا أكتر من كده كمان الله ورسوله أمن وأفضل كان ممكن في اللحظة دي هنا يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم خلاص إذا تقبلوا بما فعلت وإذا وإذا وإذا كانوا هيقبلوا على فكرة ويسكتوا لكن النبي لم يفعل ذلك لأن مش ده علاج التوتر النبي عايز يقتلع يجيب العلاج من الجذور ويعلمنا كيف نعالج التوتر فيرد ثم قال أفلا تجيبوني يا معشر الأنصار يعني إيه أفلا تجيبوني يا معشر الأنصار يعني مش تقولوا أنتوا كمان يا معشر الأنصار فضلكم ودوركم تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر من الأنصار أنهم يقولوا بقى احنا فضلنا عليك إيه لكن الأنصار بأدبهم الجم وخلقهم الرفيع يقولون لله ورسوله المن والفضل احنا لا لينا من ولا لينا فضل لله ورسوله المن والفضل برضه كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت وخلاص مش انتوا عارفين ان الله ورسوله المن والفضل يبقى اسكتوا بقى واقبلوا اللي انا عملته لا لا لا لا ليس هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي يقول لهم أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ده بيقول على نفسه ممكن تقولوا لي كده وانتوا كمان صادقين والله يعني هتصدقوا وهتصدقوا لو قلتوا كده بيقول على نفسه أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك ياه ألهذه الدرجة يحفظ النبي الفضل لهم ألهذه الدرجة يعلمهم النبي يذكرهم النبي بكيف يحفظ لهم جميلهم وفضلهم ألهذه الدرجة يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينسى أبدا لهم صنيعهم أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم فلا صدقتم ولا صدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك مخذولا فنصرناك شوف الكلام طريدا فآويناك عائلا فآسيناك وشوف بقى الكلام اللي جاي ده أنا خلاص في البداية حسسهم بفضل الله عليهم ثانيا حسسهم قد إيه هو يحفظ لهم جميلهم وفضلهم وحبهم وتقديرهم شوف اللي جاي بقى ده توضيح بقى الصورة احنا بنقول الحوار عشان نوضح الصورة في مبرر يبقى نزق المبرر أوجدتم يا معشر الأنصار زعلتم واتضايقتم مني أوجدتم يا معشر الأنصار في لعاعة حاجة بسيطة من الدنيا في لعاعة تألفت بها قلم قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم زعلت في حاجة بسيطة من الدنيا اديتها للناس عشان اتألف قلوبهم للإسلام مش تفضيل ليهم عليكم ولا لأن أنا لقيتهم ولا أي حاجة خالص سيبوا الكلام ده العنصر اللي جه في دماغه ده مش حقيقي اهو الحقيقة اهي اهي اوجدتم يا معصر الانصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله الى رحالكم الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده للذي تنقلبون به خير مما ينقلبون به ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فيبكي القوم حتى تبتل لحاهم ويقولون رضينا برسول الله قسمة وحظا شوف الناس كانت داخلة ازاي حالة توتر شديد وانفعال وغضب وعندهم أسبابهم ومبرراتهم وخرجوا ازاي خرجوا باكين راضين سعداء اصل ما يسعدوش ازاي ده النبي بيقول لهم لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار بيقول لهم لو الناس كلهم سلكوا شعب وادي والأنصار سلكوا شعب وادي لسلكتوا شعب الأنصار وبيدعوا لهم ده مش لهم بس ده لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم ازاي ما يسعدوش شوفوا جمال حل هذه المشكلة شوفوا الجمال حل التوتر اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم بحل هذه المشكلة واحد أشعرهم بقدرهم عنده أشعرهم أولا أشعرهم بفضله وفضل الله عليهم ودي ما يعملهاش على فكرة إلا الطبقات الأعلى يعني لو أنت مثلا أب لو أنت ممكن زوج لو انت صاحب عمل ده وارد لكن لو اتنين قد بعض ما تلحقش تقول له فاكر فاكر لما اديتك سندوتش اول امبارح فاكر لما مش عارف كنا بنشرب البيبسي وانت قلت لي شويه وبعدين حفيت وخدت ثلاث ارباع الازازه لا ده ده ما يعملهاش غير اللي هم بالفعل اعلى قدرا ومكان عشان يبقى لها منه لكن اتنين زي بعض لا ما, ما ينفعش لكن اللي ينفع اللي جاي اشعاره بمكانته عندك قد ايه انت بتحبه قد ايه انت بتقدره قد ايه حريص على استمرار علاقتك معاه ده مهم جدا اتنين المبرر القوي ان يكون عندك مبرر قوي للامر وانت بتشرح او الاعتذار يعني ما هو يا اما عندك مبرر قوي للي حصل يا اما عندك اعتذار لكن تسوقه بادب تسوق هذا المبرر بادب الهدوء وروح الحب والود في حل المشكله في هدوء وفي روح حب وود في حل المشكله بمثل هذه التصرفات تحل المشكله تمام الحقيقه في نقطه تانية عملها النبي صلى الله عليه وسلم مهمه قوي لازم ننتبه ليها اللي هي علاج التوتر الاستباقي يعني نقطة ما التفتناش ليها كتير قوي واحنا بن- بنحلل الموضوع ده اللي هي فكرة ال- الغنائم اللي طلعت هو النبي طلعها لمين؟ طلعها لقبائل العرب عشان يتألف قلوبهم ده استباق توتر يعني الناس دول ممكن يبقوا عنصر من عناصر التوتر ايمانهم لسه مش قوي لسه حديث عهد الاسلام فممكن يبقوا عنصر توتر بعد كده فهو عمل خطوه استباقيه لحل التوتر ودي ممكن تحصل جدا يا جماعه وانت رايح مكان جديد يعني انت بتتعامل مع افراد بدرجه جديده داخل عمل في مكان جديد في خطوه استباقيه لحل التوتر البسمه الصادقه الهديه ممكن تؤدي للناس تدي للناس هديه ممكن ابتسامتك الدائمه كلامك الطيب يعني ما تستناش اما يحصل التوتر وتبدا تحله عندما تشعر انك ستتواجد في مكان ما او مع اناس ما ويمكن ان يحدث بينك وبينهم توتر فيمكنك ان تجري انت خطوه استباقيه تبدا انت خطوه استباقيه عشان هذا التوتر حتى لا يحدث هذا التوتر فلما تدخل مجتمع جديد مكان جديد أسرة جديدة واحد بيخطب فدخل أسرة جديدة واحد دخل مكان جديد للعمل واحد دخل احرص ان الفترة الأولى تبقى خطوة استباقية لتحسين العلاقات وعدم إحداث توترات وده بيحصل بالبسمة الصادقة بالكلمة الطيبة بالهدية الحاجات دي كفيلة بأن هي تعالج التوتر من بدايته الحقيقه برضه من الحاجات اللي عجبتني النهارده واستوقفتني قوي انا حسيتها شخصيا كده انا ما رجعتش للكتب لتفسير المعاني لكن انا وقفت مع لفظين قالوهم الانصار ازاي يا جماعه واحنا بنتحاور حتى ونحن نتعاتب ازاي تكون الالفاظ دقيقه وطيبه وفي محلها لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم فضل الله عليهم قالوا الله ورسوله امن وافضل يعني لا ده احنا عارفين ان ربنا ورسوله امن علينا وافضل من كده كمان لكن لما قال لهم أفلا تجيبوا يا معشر الأنصار يعني قولوا فضلكم بقى ما قالوش الله ورسوله أمن وأفضل أنا حسيتها إزاي أنا حسيت إن هم لو قالوا الله ورسوله أمن وأفضل كأن إحنا فعلا كأنصار لينا من وفضل لكن من الله ورسوله أكثر لكن لما يقولوا لله ورسوله المن والفضل يبقى هم وضعوا المن والفضل بالكلية لله ورسوله شوفوا الج- الجمال ففي الأولى الله ورسوله أمن وأفضل في الثانية لله ورسول لله ورسوله الفضل والمنة لا لا احنا ما عملناش حاجة خالص ده كله لله ده موقف الحقيقة أنا بتمنى إن احنا نراجعه باستمرار في كيفية علاج التوترات والمشكلات التي تحدث في مصارحة من سعد بن معاذ بوضوح صارح أنا زعلان صارح يا أخي متضايق من حد وزعلان منه صارحه أنا زعلان فقالها وقومي زعلانين مبادرة إلى الحل من النبي صلى الله عليه وسلم ثم حوار في قمة الروعة والأدب والحب من النبي للأنصار حتى تنتهي المشكلة نهائيا طيب خلونا نعيش مجموعة من التوترات انا انا النهارده لان احنا لحد ما حضراتكم تبعتوا ونعي... ونقول تجاربكم المره اللي جايه ان شاء الله هتكون على سلسله خضراء مواقف التوتر اللي انتم مريتوا بيها وحلتوها وهنعرضها الحلقه القادمه خلوني اتكلم عن بعض المواقف الحقيقيه لكن بذكر ان احنا اتكلمنا النهارده عن التوتر المؤقت لسه عندنا الحلقه القادمه هنتكلم عن التوترات الدائمه هنتكلم عن التوتر مع المقربين يعني التوتر مثلا بين الصديق وصديقه او الصديقه وصديقتها بين الخطيبه وخطيبها بين الزوج وزوجته بين الاب وابنائه بين الحما و- ومرات ابنها آه، هنتكلم في الحاجات مباشره بقى يعني ندخل في القلب على طول سواء كان التوتر دائم او التوتر مؤقت لكن صدقوني يا جماعه اللي قلناه النهارده من وسائل علاج للتوتر المؤقت ابدا راجعه في توتر مؤقت بيني وبين مين دي الوصيه العمليه النهارده توتر مؤقت بيني وبين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ايه العلاج هعمل ده انا اللي كنت غلطان فهعتذر ده الموقف لسه معلق فنقعد نتحاور ده الموقف هو اللي غلطان فاتحدث معاه ونحاول اصالحه ان انا زعلان منه ونتكلم والخطوات اللي احنا نفذناها هنجد ان شاء الله ان كتير من هذه التوترات تنتهي والله يا جماعه معظم التوترات تنتهي بمبادره الى الحل وباعتذار إذا كنا مخطئين وبود وحوار هادئ ومصارحة إذا كان الطرف الآخر هو المخطئ واتفقنا على الخطوات اللي هنعملها سواء هو استجاب ما استجابش إيه اللي احنا هنعمله الآن هحكي موقفين صغيرين خفاف الواحد مر بيهم في حياته مواقف توتر وإزاي المواقف دي اتحلت في يوم من الايام كلها مواقف الواحد صغير الحقيقه يعني ما فيهاش مواقف كتير الحمد لله من والواحد كبير الحمد لله من فضل الله التوترات قليله في ال- في المرحله اللي الواحد خلاص ادرك ازاي يتواصل مع الناس وازاي يكسبهم كل الكلام ده معظم المواقف معظمها كان الواحد لسه صغير ما بين اعدادي وما بين ممكن اوائل ثانوي آه، في احد المواقف كان ليا صديق آه، زميل معايا في الفصل وحصلت مشكله بينا والحقيقه كنت انا المخطئ فانا ما كنتش عارف اعمل ايه المشكله مش عارف اتصرف فيها ازاي فجيت تاني يوم جيت في البيت بالليل انا خلاص فكرت انا غلطان ما- واضحه يعني فكتبت له جواب اعتذار برضه ما فيهوش مهانه ولا تذلل ولا اي حاجه فكتبت له جواب اعتذار بس ايه كنت انا يعني ايه بيقولوا إيه، رومانتيكي شويه فكتبت له بقى في الاخر احنا صغيرين بقى يعني آه، فكتبت له في الاخر ان لو انت يعني قبلت اعتذاري فان شاء الله انا هنتظرك في ال- في الفصل كنا في فصل واحد هنتظرك في الفصل وايه و- ويحصل عناق حار بيننا يعني ك- كدلاله على ان الامور صفيت وخلاص ما بقاش في مشكله يعني وفعلا تاني يوم آه، خلصنا ال- ال- طل- طلعنا الفصل فهو طلع قبلي دخل قبلي فانا دخلت بعده فمشهد سينمائي بقى يعني كنا محتاجين مخرجين الحقيقه في المشهد ده فلقيته بقى بيفتح لي ايديه كده و- وخدنا بعض بالاحضان و- حاجه كانت جامده الحقيقه قوي يعني ف- فالفكره كلها في ايه اعتذار بسيط وعلى فكره دلوقتي في ناس يقول لك أصل انا ما اقدرش اعتذر ما بعرفش اعتذر دلوقتي الوسائل التكنولوجيه كترت اكتب على الفيس رسالة اعتذر فيها وضح فيها موقفك اكتب رسالة على الموبايل وكده ما تقدرش الموبايل لان مش هتعرف تكتب كتير ف... فاكتب رسالة على الفيس فدي احد الوسائل اللي ممكن نستخدمها في حل المشكلات معانا الحقيقة مواقف كتير لتوترات وازاي تم حلها وزي ما قلنا هننتظر على الفيس مواقف حضراتكم وحلها مواقف اللي معانا اما ان احنا نستكملها ان شاء الله في الفاصل القادم ان شاء الله نروح نطلع فاصل ونرجع نستقبل اتصالات حضراتكم مشاركاتكم نتمنى انها تكون في نفس الموضوع لكن برضه لو في تساؤلات في اي حاجه هنسعد بتلقيها ان شاء الله والرد عليها ولو كان في فرصه في الوقت هنستكمل مواقف اخرى لحل التوترات لو ما كانش فيه هنعرضها ان شاء الله الحلقه القادمه مع المواقف اللي هتوصل لنا من حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك ساره خضره يلا خلونا نطلع مع بعض فاصل ونرجع نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم فانتظرونا
Oscar TV Shop دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 وجه القمر Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور امير صالح Joint Flex اعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة العشاء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم آخر فقرات الحلقة النهاردة فقرة اللي بنعتاد فيها نستقبل اتصالات حضراتكم مشاركاتكم آرائكم سواء كانت في موضوع الحلقة أو في أي موضوعات أخرى حضراتكم تحبوا تطرحوها علينا والحقيقة بعيدا عن موضوع الحلقة لأن في موضوع كتير قوي بيجي لي أسئلة فيه وناس عايزين نتكلم فيه احنا اتكلمنا فيه كتير لكن يعني نمر عليه سريعا هو موضوع اقتراب الامتحانات يا جماعة حل الفترة الحالية أهم حاجة فيها أهم حاجة فيها تقليل التوتر يعني حاول أن تقاوم التوتر بتفكر في النتيجة بتفكر في موقف أهلك في أصحابك في في في اجتهد أنك أنت تتجنب كل ده احنا الفترة الحالية ليس لدينا فرصة للتفكير إلا في شيء واحد هو بذل أقصى جهد لدينا خلاص يبقى أنا دوري الوقت دلوقتي في الوقفة الحالية إن أنا أبذل أقصى جهد بفكر بقى لا في نتيجة ولا في ناس ولا في غيره رقم اتنين إن أنا أكسر حاجز الملل يعني ممكن الناس اللي يحصلها ملل في الفترة دي غير جدولك أو روتينك يوم أو يومين عشان تقدر تعود بنشاط ثلاثة سيبك بقى من حكاية ثقل الوضع الكتاب ببقى عايز انام اصل انا بيجي لي كسل اصل انا مش عارف اذاكر اصل انا مش بحب ك... مش وقته كل الأعذار دي هتجيبك لورا لازم تعرف كده كل هذه الأعذار لن يقبلها أحد ولن تنطلي على أحد ولن تحقق لك إلا نتائج سيئة جدا جدا جدا جدا هذا أوان العزم هذا أوان قوة الإرادة هذا أوان إجبار النفس على التحرك يبقى في الوقت اللي احنا فيه ده مفيش أعذار أنا هركن كل الأعذار دي جانبا واشتغل رقم أربعة الذكاء في توزيع الوقت يعني أنا أشوف إيه المواد اللي أنا قليل فيها فعايز أديها وقتها ايه الأب- المواد اللي عندي فرصة ان انا اجيب فيها تقدير بالنسبة للجامعات او درجات عالية بالنسبة ليها اديها وقتها احل كتير جدا لابد ان انا في هذه الفترة احل كثيرا اي واجب يديهولي مدرس لو لو طلبة ثانوي او اعدادي او اي امتحان يعمله لابد ان انا اروح كتير ناس عندنا امتحان فمش رايح يعني إيه مش رايح لا اي امتحان يعمله لازم تروح اي واجب يديهولك لازم تحله باي وضع من الاوضاع ابدا من دلوقتي جيب الدروس الماضيه قسم انك بتذاكر اللي بتخلصه دلوقتي مع مراجعه ما مضى خلصت المناهج وبتراجع يبقى التزم بالجدول اللي انت واخده للمراجعه وانت بينك وبين نفسك غير جدول مدرسك عارف الدروس اللي انت عندك نقطه ضعف فيها فحط لها جدول جنب الجدول بتاع جدول المدرس الوسائل سهلة جدا والخطط مفيش أسهل منها و... حتى لو من غير خطة لو انت خدت قرارك انك هتضاعف جهدك هذه الفترة خدت قرارك وزع كل يوم خد من مادتين لثلاثة كل مادة متوسط ثلاث ساعات يعني ثلاث مواد متوسط آه، تسع ساعات في اليوم اه ذاكر تسع ساعات في اليوم يوم مليان دروس يبقى هنذاكر ست ساعات بس بتركيز القضية برضو مش من- مش بالعدد ممكن واحد يقعد 18 ساعة وما يحصلش حاجة ممكن يقعد 6 7 ويحصل كويس جدا جدا جدا فانت اقعد مركز الغي كل المشتتات من حواليك الغي كل شيء يمنعك عن المذاكرة وركز فيما بين يديك يبقى مضاعفة مجهود الغاء الاعذار عزم وهمة تغيير الروتين ال- ال- ال- الثقة بالله الدعاء ادعي كتير قوي ان ربنا ان شاء الله يوفقك وتحقق اللي انت عايزه ان شاء الله هتجد الحل كتير الحل كتير جدا هتلاقي ان شاء الله ان الامور ماشيه معاك كويس وتمنياتي بالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله يا جماعه نتعب شويه ونشتغل العمليه كلها ناس فاضل لهم شهر وناس فاضل لهم اقل من شهرين وناس اقل من شهر مفيش وقت بقى يلا نشتغل انسى بقى الفيس والتليفونات الكتير والقعده مع الاصحاب الكتير والدرس اللي رايحه في ساعه وراجعه في ساعه لا لا لا مضيعات الاوقات لابد ان نتخلص منها في الوقت الحالي جهد ثم جهد ثم جهد ان شاء الله تمنياتي بالتوفيق لهم جميعا ان شاء الله معانا اتصال الحاجه سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك جزاك الله خيرا أستاذ أشرف على هذا الطرح الطيب الخارج من نفس مجربة ربنا يكرمك اه والله بص يا أستاذ أشرف اتفضل.
أنا عندي موقف فيه اعتذار بعزة من الطرفين بس عايزة أقول قبل الموقف حاجة ممكن؟
لا، طب ما تخلينا يا الحاجه يا الموقف عشان الوقت بس طب خلاص اللي يعجبك أنت أنت الموقف.
اختار أي حاجة وأنا راضية الموقف الموقف دلوقتي انا كنت كنت ب- واحده قريبتي واحده قريبتي ك- كبيره السن بتكلمني في التليفون ماشي شخصيتها قويه مش متعلمه بس شخصيتها قويه وافكارها مرتبه رغم ان هي مش متعلمه وبعدين ايه ت- هي اتكلمت معايا عن شخص كان بيساعدها بطريقه هي اتكلمت بطريقه مش طيبه فانا فكرتها باعماله الطيبه معاها يعني لو واحد عمل حاجه مثلا ممكن تكون عن غير عمد فقلت لها لا كذا كذا كذا وانت انت نفسك كنت بتحكي لي فكل ما اوصل للنقطه دي هي مش عايزه تعترف بانها غلطانه فبهدوء وبالراحه برضو ابدا الاسطوانه من جديد تاني لا كاني ماني ب- برضو فالمهم زهقت مني راحت قافله في وشي التليفون وبعدين وبعد كده انا عارفه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث طب انا مش غلطانه بس في نفس الوقت مش عايزه اهجرها فوق ثلاث لا ده هي الغلطانه فعملت حيله هي بت... هي ما بتخرجش اصلا من البيت لان هي ست كبيره وتعبانه وهي بتحب حاجه معينه انا عارفه ان هي مش هتجيلي اصلا بقول لها انا عندي الحاجه المعينه دي اتصل- اتصلت بيها قلت لها انا عندي الحاجه المعينه دي ايه رايك تيجي تاكلي معايا فايه آه، بعد آه، آه، المهم كلمتني كويس وبعد ثلاث ايام كده قالت لي سناء تصدقي قلت لها ايوه قالت لي انت بتطبقي الاسلام وكانت فرحانه وسعيده وفي منتهى الجمال يعني هي اعتذرت برضه بعزه ما قالتش ان هي غلطانه نعم.
هي قالت انت بتطبقي الاسلام بس يا استاذ اشرف وجزاكم الله خيرا جزاكم فاطمه من المنيا السلام عليكم فاطمه
الو السلام عليكم عليكم السلام
إيه، ايوه يا دكتور اشرف اتفضلي
يا دكتور معلش انا بمر باللي انت بتقول يعني ال- التواصل ده دايما يعني عايشه فيه الو ايوه مع حضرتك مع مين
ب- اللي انت بتحكي اللي انت بتقول عليه دوتي انا عايشه فيه دايما يعني عايشه في تواصل مع اهل جوزي اه إيه، بسبب حكايه عيالي دايما بيخوفوا في عيالي إيه، في عيشتي انا نفسها بيحاولوا يستغلوا بيا خ- لما خلوني ان انا فقدت الثقه في نفسي هم. مع حضرتك
إيه، ف يعني عايزه وقت ان انا احكي لك على الاقل كذا موقف فممكن يا- لو سمحت يا دكتور ان انا اخد رقم الموبايل بتاعك والله هو للاسف انا ما بردش على التليفون لكن لو حضرتك ممكن تبعتي لي على الفيس ان شاء الله التفاصيل وارد على حضرتك ان شاء الله ان شاء الله طيب باذن الله خلاص.
ربنا يكرمك جزاكم الله خير آه، نرجع لموضوعنا الحقيقه برضه احنا قلنا التوتر مع الاهل يعني ده عنصر موجود عندنا فمش عايزين بس نقتطع ونقول جزء كلام صغير فيه احنا عايزين ناخد وقته معانا زي ما قلنا ان احنا واحنا بنستكمل آه، العلاقات المتوتره هنتكلم عن العلاقات المتوتره الدائمه وازاي نحلها هنعرض تجارب بتاعت حضراتكم اللي هتجيلنا على صفحتنا على الفيسبوك سلطه خضراء تجارب مو- مواقف توتر واتحلت هنتكلم عن مواقف جديده اخرى هنتكلم عن التوتر الدائم اللي مستمر وازاي نحله هنتكلم عن العلاقات المباشره وازاي نحل التوترات اللي فيها سواء كانت بين الاصدقاء الزملاء زملاء العمل الصديقه وصديقتها الخطيب وخطيب الخاطب وخطيبته الازواج الاهل الحماه ومرات ابنها يعني ان شاء الله ده كله هنطرحه بشكل مركز وان شاء الله نتمنى ان احنا نوصل من خلاله لحلول باذن الله تعالى بس انا برجع تاني للناس الطلبه يا جماعه ارجوكم ارجوكم ارجوكم ابذلوا اقصى جهد عندكم أرجوكم لا تضيعوا أوقاتكم أرجوكم تخلصوا من كل المشتتات أرجوكم تخلصوا من كل الأعذار وبكررها تاني هو لسه في فرصة ده كل اللي فاضل مدة كذا أو كذا والله لسه في فرصة يعني يمين أحسب عليه أمام الله في فرصة أه في فرصة كل اللي مطلوب إنك تضاعف جهدك تركز أكتر تنسى التوتر خالص وإن شاء الله بإذن الله تعالى هتجد إنك بتحقق نتائج أنت لم تكن تتخيلها أصلا طيب نرجع ونقول سريعا بعض المواقف الأخرى اللي تم فيها علاج توتر مؤقت وزي ما قلنا احنا بنتكلم على حاجات صغيرة مرت بالواحد يمكن في مراحل إعدادي وأوائل ثانوي لكن الواحد يتعلم منها كتير وهو بيعالج التوتر أو بيتعامل مع التوتر ومواقف صغيرة لكن بتدي أثر كويس جدا أذكر في وقت من الأوقات في يوم كنا بنلعب كورة والحقيقه الحمد لله كنت بلعب كوره كويس ممكن العب في نوادي فرق حاجات زي كده وكنت بهتم قوي بالكوره يعني كانت بالنسبه لي الكوره دي حاجه حاجه كبيره يعني جزء اساسي في حياه الواحد لعب الكوره لدرجه ان انا فاكر مره كنت راكب مع والدي الله يرحمه وكنا ماشيين رايحين نفطر عند احد اقاربنا وكنت انا قاعد وراه هو سايق وانا قاعد وراه فكنت بقول له على فكره لو لو مت اه ادفنوا معايا كوره ولو عرفتوا تدفنوني جنب مارادونا كان مارادونا هو نجم المرحله يعني يا ريت تدفنوني جنبه فكانت الكوره بالنسبه لي بتمثل جزء مهم فكنا بنلعب كوره وصاحبي دوت كان هو الحكم وارتكب من وجهه نظري وقتها خطا فادح جدا تخيلوا حسب علينا جون مش جون اه والله شوفوا وصل لايه فطبعا بقى انا صرت وهجت وعملت هيصه في ال... وكنت في الفتره دي ببقى عصبي جدا في لعب الكوره لدرجه من العصبيه انا فاكر كنت مثلا بلعب كوره مع واحد واديته كوره ولعبها غلط فكنت اقول والله العظيم حرام اللي انت بتعمله ده لدرجه ان كان معانا يعني واحد ملتزم بيلعب معانا في يوم من الايام كبير كان كبير عنا في السن فبيقول لي حرام ايه يعني مش حرام ولا حاجه ايه اللي حرام انه باص الكوره غلط ولا لعب الكوره غلط فالمهم نرجع فصاحبنا دوت حكم حاجه غلط وانا بقى صرت جدا فلما روحت بالليل وكان الوقت متاخر فحسيت وانا بنام ان ايه اللي انا عملته ده كتير قوي انت بتصرف غلط و... وزعقت و... هو الحقيقه ما مسقتش في الافض يعني زعيق بس وهيصه فقررت ان انا ساعتها وكنا متاخر وقت متاخر ان انا انزل واروح له البيت الوقت متاخر مش متاخر خدت قرار ان انزل اروح له واعتذر له فرحت بالفعل ندهت له لا تتخيلوا بالفعل يعني احساسه ان انا رايح له في الوقت ده عشان اعتذر له ازاي لم المشكله وازاي علاقتنا بقت اقوى بعد هذا الموقف انا شايف ان الحل كان في حاجتين المبادره احساسه بمبادرتك قد ايه انت حريص على علاقتك بيه والاعتذار وعدم الكبر في انك انت بتعالج الخطأ معانا اتصال ام محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يكرمك أخي الفاضل على السلسلة الجميلة اللي حضرتك بدأتها ربنا يكرمك يا رب يجعله في ميزان حسناتك أنت وكل العاملين في البرنامج اللهم آمين آه أنا عايزة أتكلم النهاردة على التوتر عايزين نقف عند كلمة التوتر يا جماعة يعني أنا نفسي إن يكون عندنا صبر شوية أو عندنا نتحكم في ضغط النفس لان بيترتب عليه حاجات كتير لان احنا لو اتحكمنا في التوتر اعتقد ان هنعلم يعني يمكن حاجه غريبه ان التوتر انت لو اتحكمت في نفسك ممكن انت من خلال موقف تعلم او تصحح او تغير يعني في حاجات كتيره ممكن نعملها ويتذكر اتذكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اتى اليه شاب وهو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ائذني بالزنا يعني يعني جريمه من الجرائم ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صحح له وبعدين فهمه غلطه وعلمه نعم. وبعدين قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أترضاه لأختك أترضاه لأمك وقعد يحن منه ويدنو منه صلى الله عليه وسلم بكل رقة وكل حنان وكل تعليم أيضا يعني هو خد الموقف ما قالش اضرب عنقه او انت بتتكلم ازاي لكن ما بعثناك الا رحمه للعالمين فعلا يا رسول الله فاخذ يعلمه انك انت خطأ طب انت اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على غيرك فعلمه من خلال هذا الموقف وبرضه يعني احنا لو اتحكمنا في نفسنا هنعلم الاخرين الصبر زينا احنا لو صبرنا ممكن الصبر ده يمتد للاخرين يعني اعتقد برضه الموقف السوداء اللي جالت للرسول صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله اني اسرع واتكشف فقال لها ادعي لك لله ان يعني تختاري الجنه او تسرعي تصبري يعني هنا علمها ان في جزاء جميل يعني تقدري تصبري على اللي انت فيه ويبقى جزائك الجنه قالت بل يا رسول الله اصبر ولي الجنه فيا سبحان الله يعني التحكم في النفس والقدره على ان احنا نضبط اخطائنا ونفسنا ده بيعلم بيعلمنا احنا الاول وبيعلم الاخرين وربنا يبارك فيكم انا مش عايزه اطول عليك عشان ربنا عارفه يكرمك، في ربنا اخوه والاخوات ربنا يبارك فيكم ويجزيكم عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام كانت ربنا يكرمك الحقيقه يعني هي آه، اختنا أم محمد اشارت نقطه شديده الخطوره هنتكلم عنها واحنا بعد كده في ناس على طول تلاقي علاقاتهم متوتره وهم مش فاهمين ليه الحقيقه في بعض الطباع الشخصيه بتؤدي الى كثره التوتر في العلاقات بيننا وبين الاخرين احدها النقطه اللي قالتها اختنا اللي هي التوتر الواحد بطبعه متوتر هو قالوه متوتر دايما م- مش راكز ما عندوش صبر ما عندوش هدوء ما عندوش كظم غيظ الحقيقه النوعيه دي من الشخصيات اللي بتتم... اللي عندها هذه الصفه الحقيقه علاقاتها بتكون متوتره جدا جدا ده جزء اساسي من علاقاتها اللي بيكون في توتر شديد جدا في- ففعلا الهدوء و... و- والرزينه وال... وشويه اناه وحكمه الحقيقه بيؤدوا الى تغير حاجات كتير جدا جدا في حياه الواحد خلونا نرجع مع بعض بقى نجمع سريعا اللي احنا قلناه عشان ال- الكلام بيبقى متبروز في الاخر كده اولا الوصيه العمليه بتاعت النهارده ان احنا هنكتب قائمه باسماء الناس اللي في توتر بيننا وبينهم وهنحدد مين اللي احنا بالفعل اسباب هذا التوتر فهنعالجه مين اللي هم الاسباب فهنصارحهم بهدوء وبرفق مين الاسباب معلقه فهنتحاور معاهم وصولا للحل المهم ان احنا نتمنى ان خلال هذا الاسبوع ما نوصلش لنهايته الا واحنا مساحات التوتر قلت لو عندي توتر مع 10 15 اخليهم 5 6 المهم يكون في تقدم التوتر المؤقت عشان يتحل اول حاجه لابد ان احنا نحدد اسبابه بدقه ووضوح لو انت المخطئ انت الطرف المخطئ هنعمل الاتي كن صادقا مع نفسك في ذلك بادر الى الحل اعتذر إن ك- ان كنت مخطئا اعتذر بود كن صادقا في رغبتك في انهاء التوتر وليصل احساسك هذا للطرف الاخر ان لم يكن مستعدا للحوار فاعتذر واجل التفاصيل لا تشترط صفائه في لحظتها ولا تغضب اذا لم يقبل اعتذارك لا تتذلل استعن بعنصر اضافي يؤيدك اذا رفض اذا اصر على عدم القبول بعد بذل كل ما عليك ابتعد فتره حتى ينتبه لانه يسير في طريق الكبر فابتعد فتره وانت خلاص عملت اللي عليك ابتعد فتره حتى تحل الامور بنفسها طب هو المخطئ واعتذر اقبل اعتذاره لا تبالغ في انتقاده لا تذكره باخطاء ماضيه ما تقعدش تعيد له بقى انت لما عملت لا ما تذكروش لكن زي ما قلنا المربي او الاكبر سنا لا مانع من ان يؤكد او حتى الصديق يؤكد له ان هذا الخطا متكرر فينتبه اللي عمل ما تبقاش انا اعمل خطا واعتذر آه، خلاص يبقى الاعتذار مجرد حجه لاعاده العلاقات وخلاص لا هذا غير مطلوب طب تباين في تحديد السبب مش واضح انا السبب ولا هو السبب حوار هادئ وواثق ويتضح فيه رغبتك في الوصول الى الحقيقه وليس تخطيئه مش عايز تثبت له ان هو مخطئ لا تاتي على نفسك باستمرار لا تعامله بحساسيه مبالغ فيها برضه لا تتذلل لا تهاجمه اثناء الحوار طب قعدنا حاولنا الحوار الهادئ وتصارحنا واتكلمنا بهدوء وبرفق وصلنا ان انا المخطئ ارجع للمربع رقم واحد اعتذر واعترف بخطئي وان شاء الله لا اكرر هذا الخطا طيب هو المخطئ قدامي اما واحد ان انا اقرر العفو والصفح لكن على ان يكون ذلك عن قوه لا عن ضعف وعلى ان يدرك هو شخصيا ذلك اذا اعتذر هقبل وزي ما قلنا مش لازم الاعتذار يبقى بكلمه اسف ممكن الاعتذار يبقى بان هو يعني بيفتح معاك كلام بيخبطك في كتفك يعني بيعمل اي تصرف يبقى معناه يلا بقى نواصل ومعلش نعدي المرحله دي اسمح له بذلك احيانا مفيش مشكله في دوت طب ظل الخلاف ما وصلتوش بقى لمين المخطئ فيكم استعن بمحكم تظهر امامه الحقيقه والمحكم دوت تقبل بحكمه على ان يكون محكما مقبولا منكم انتم الاثنين طب بعد ده كله ظهر ان هو المخطئ تكبر وضح له بوضوح خطأه وتجنبه بعض الوقت لو برضه استمر على تكبره حجم علاقتك فيه بالشكل المناسب لكن كل ده معاه ما ننساش معاني مهمة جدا جدا جدا لا ننساها هي معاني كظم الغيظ معاني الصفح معاني التسامح معاني العفو اه ممكن يبقى مخطئ وما يعتذرش وانا اكظم غيظي او ان انا اعفو او ان انا اصفح لكن على ان يعلم ان ذلك عن قوة لا عن ضعف وعلى أن أكون راغبا في ذلك في ثواب الله لكن على ألا يكون ذلك بشكل يرهقني نفسيا يعني أصل أنا ب- بعفو كتير فما بقى بقاش أقدر لا لا لا لا ساعة ما تحس إنك مش هتقدر وقف الميزان وتحاور تحاور معاه ويوصل لحل لكنك عشان حتى ما يوصلش الأمر لطبع ما احنا بنغلط فيه وهو بيعديها الحقيقة ده مش كويس في العلاقات الإنسانية فأنت اعفو واصفح وتسامح لكن عن قوة وأن تعلم الناس أنك تفعل ذلك عن قوة وعلى أن تفعل ذلك عندما تكون مستطيعا ذلك في الوقت اللي أنت ما تقدرش مش هنعتدي مش هنخطئ لكن على الأقل هنقف ونتحاور للوصول إلى الحقيقة هاجم على بد ان احنا زي ما بنقول لابد أن نقف مع أنفسنا لابد أن... وما نقولش ليه وع... لا لا تتكبر أنت إحنا اليوم بحاجة إلى العلاقات مع الناس زي ما قلنا المرة اللي فاتت فلا تتكبر أنت على حل التوترات بين بينك وبين غر- غيرك ولا تتأخر في حل هذه التوترات الحلقة بتنتهي إن شاء الله هنكمل سلسلة الحلقات القادمة أرجو أن حضرتك تتواصلوا معنا إن شاء الله السلسلة هتكون مفيدة جدا وخاصة إذا حولنا اللي إحنا بنقوله لجوانب عملية أتمنى إن شاء الله إن الحلقة القادمة نكون عملنا قائمة التوتر وبدأنا نقلل التوترات ونقول الحلقة القادمة إن عدد التوترات اللي بيني وبين الناس قلت من عدد كذا لكذا وإن شاء الله هنطرح هذا السؤال على صفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضراء فتواصلوا معنا إن شاء الله ننتظركم في الحلقة القادمة بإذن الله يوم السبت في نفس هذا الموعد بكل الحب والود أنتظركم لكم مني الحب كله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي